قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فهذه الحلقة الثانية في الرد على رجل مغمور يقبع تحت خط الفقر العلمي في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة كتبها الأصلية وعلى رأسها صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكنت عنونت في المرة الماضية لهذا الرد بعنوان طويل وهو الاعتراض على البخاري نفق مظلم من دخله بغير مصباح ارتطم وجهه بالحائط هكذا قلت واعتذرت عن طول العنوان على أساس أن العناوين تصان عن الإسهاب وفضلت أن أضع عنوانا آخر قصيرا وهو مثل مشهور قلت قصته في الحلقة الماضية ألا وهو أي أعني العنوان على نفسها جنت براقش وأيضا أضيف تفسيرا لهذا العنوان حديث مشهور لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مع شهرته الواسعة والتي يعني يعني طبقت الآفاق تقريبا ألا وهو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذا كثير من الناس يظنه حديثا صحيحا ولكن الصحيح أنه حديث حديث مرسل لا يصح الصحيح فيه الإرسال وليس الاتصال كما قلت في المرة الماضية أحد المحامين اعترض على صحيح البخاري باعتراضات وهو واضح أنه رجل قرآني هكذا يسمي نفسه والقرآن من هؤلاء براء هم الذين ينكرون حجية السنة ويزعم أن صحيح البخاري فيه مئات الأحاديث الشاذة هو قال أن العلماء قالوا مئة حديث شاذ هو قال لا ليس مئة فقط بل مئات الأحاديث الشاذة في صحيح البخاري طبعا لم يقل أحد من العلماء قط ولا ينبغي أن يتورط في هذا عالم أنا في صحيح البخاري مئة حديث شاذ أبدا ما قال هذا أحد قط ونحن نرفع عقيرتنا بالتحدي أن يأتي باسم عالم واحد قال إن البخاري فيه مئة حديث شاذ القصة التي دندن بها ويعني أطال فيها الكلام وأنا عالجتها في الحلقة الماضية لكن الشق الحديثي من معالجتي لم يهضمه كثير من الناس ولذلك يعني طالبوا أن أعيد الكلام مرة أخرى عليه حتى يستوعبوا لأن أنا قلت أن للبخاري شفوف نظر لا يكاد يدركه إلا رجل مدمن النظر في صحيح البخاري فعملت الخريطة عملت لوحة يعني بحيث أن أنا أوضح الشق الحديثي الذي لا يستطيع هذا المعترض ولا مئة مثله أن يصل إلى فهم مراد البخاري إلا إذا جثى بركبتيه السنين الطوال وتعلم تحت أقدام أهل العلم بالنسبة للقصة وأنا سأعيد طرفا منها لأننا على لوحة سأشرحها بحيث أنها تكون واضحة جدا لمن يعني يتابعني هذه المرة هو بيقول أن البخاري أودع في صحيحه حديثا ينكر أن المعوذتين من كتاب الله ويقول أن البخاري بهذا يهدم يهدم كتاب الله وأنا لا يمكن أحافظ على السنة وأهدم القرآن ده الكلام بتاعه بالنص يعني بل الصحيح أن أنا أحفظ القرآن وإذا كانت السنة بتعارض القرآن يبقى القرآن مقدم طبعا هذه كلمة حق يراد بها باطل طبعا لأنه لا يوجد أبدا حديث صحيح يعارض آية إطلاقا في كتاب الله ولا يمكن أن يجد المرء حديثا صحيحا يعارض حديثا آخر صحيحا بل لابد أن يكون بينهما يعني توافق بأي وجه من وجوه الجمع المعروفة عند علماء أصول الفقه هل فعلا في صحيح البخاري حديث فيه أن المعوذتين ليست من كتاب الله وأن البخاري أورد هذا الحديث لينكر أن المعوذتين من كتاب الله الجواب أن هذا كذب على البخاري وذكرت الأدلة أن البخاري يثبت بما أورده في صحيحه أن المعوذتين من كتاب الله ويرد على ابن مسعود هو يرد على ابن مسعود بأدلة لكن قبل أن يعني أدخل في الأدلة دي أريد أن أؤسس شيئا آخر أنا ذكرته في الحلقة الماضية لكن بعض الناس لم يهضمه قلت إن السياق أحيانا يأتي بمعنى بمعنى مراد ويأتي بمعنى ثانوي ومقصود المؤلف هو المعنى المراد وليس الثانوي زي ما ذكرت الأحاديث الماضية ذكرت حوالي ثلاث أربع أحاديث منها حديث عبيد بن عمير لما قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول للنساء إذا اغتسلن من الجنابة أن يصل الماء إلى أصول الشعر فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن إلى آخر الحديث الذي ذكرته في المرة الماضية وقلت مراد مسلم من هذا الحديث هو تبني قول عائشة وليس تبني قول عبد الله بن عمرو بن العاص لأن عبد الله بن عمرو مذهبه أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلى أصول شعر المرأة في غسل الجنابة إنما عائشة ضد هذا مسلم أراد قول عبد الله بن عمرو بن العاص ولا قول عائشة أراد قول عائشة يبقى المعنى المؤسس المعنى الرئيس الذي أراده مسلم هو قول عائشة وليس قول عبد الله بن عمرو بن العاص إنما جاء قول عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في السياق وليس مرادا به الاحتجاج الذي يغفل هذا المعنى يقع في ورطة فقهية زي ما بعض الناس أفتى لبعض النساء بجواز السفر بلا محرم طيب ما حجته قال لك في حديث صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عدي هل سمعت بالحيرة اسم مكان مدينة قال نبئت عنها ولم أرها قال يوشك إن طالت بك حياة أن ترى الضعينة الضعينة المرأة اللي بتركب على الجمل في هودج كان زمان أيام الحياء رحم الله الحياء كانت المرأة لما بتزف إلى زوجها كانت بتركب جمل ويعملوا عليها شيء زي الهودج زي ايه زي صندوق من القماش يعني ده اسمه ايه اسمه الهودج اللي بيوضع على ظهر البعير بحيث ان المرأة ما تتكشفش دلوقتي المسرح بيتنصب والكاميرات بتسجل والعروس عريانة والديوسة اللي قاعد جنبها مبسوط مبتسم فاتح بقه قد كده الضعينة اللي هي المرأة التي تركب في الهودج بيقول لعدي بن حاتم ايه بيقول له يوشكوا أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله قال لك ما هي دي مسافة سفر أهو والمرأة خرجت من مدينة الحيرة إلى الكعبة بدون محرم إذا ده يدل على جواز السفر بدون محرم طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام لك- لعدي بن حاتم كان يقصد أن يثبت حكم سفر المرأة بلا محرم إطلاقا بل أراد أن يقول يوشك أن يعيش الناس الأمان لدرجة أن المرأة تخرج من الحيرة إلى الكعبة لا يلقاها لص ولذلك عدي بن حاتم قال فقلت في نفسي أين دعار طيء الذين سعروا البلاد دعار طيء الطيء اللي هم قطاع الطرق فهو كان عدي بن حاتم بيستغرب في نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم بي- بي- بيقول له يوشك ان ترى الظعينه تخرج من الحيره الى ما الى الكعبه لا تخافوا الا الله قال- قال امال فين اللصوص؟ هو بيقول لنفسه قال امال اين اللصوص؟ الذين سعروا البلاد ونشروا فيها الفساد فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يكن بصدد ان يثبت في هذا الحديث انه ان المراه يجوز لها ان تسافر بلا محرم والا لو تبنينا هذا يبقى نرجع بقى ح- هتوقعنا فرطات اخرى وهي زي مثلا ايه حديث كعب بن مالك اللي هو في الصحيحين آه، لما تخلف عن غزوه تبوك في هذا الحديث لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وبعدين جاء كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن واية الواقفي الثلاثة دول وبعد المنافقين ما اعتذروا وقالوا ان بيوتنا عورة والكلام ده وكل واحد اعتذر بعذر الثلاثة دول قال يا رسول الله لم يكن لنا عذر فأمر المسلمين بمقاطعة هؤلاء الثلاثة ولا أحد يكلمهم هلال بن واية الواقفي قام رابط نفسه في في عمود من ع- في السرير وقال انا م- مش ه- انا هفضل مربوط في السرير لحد ما النبي يفكني جراء هذا الذنب ع- كعب بن مالك كان اشب القوم كان يصلي فوق ظهر بيته كان يروح المسجد ي- يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم مش مبسوط منه والصحابة كلهم متجنبينه فكان بيصلي على ظهر البيت خمسين ليلة فهل يمكن لأحد أن يقول أن صلاة الجماعة ليست بواجبة بدليل أن كعب بن مالك ترك صلاة الجماعة وصلى على ظهر بيته خمسين ليلة يعني ممكن واحد يقول هذا الحديث يصرف الأحاديث الكثيرة في وجوب صلاة الجماعة الكلام لا لأن دي حكاية مفيش فيها إثبات حكم فكذلك حديث عدي بن حاتم لم يتعرض أصلا لحكم سفر المرأة بغير محرم لأن احنا عندنا أحاديث محكمة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها الكلام ده إنما سيق ابتداء لبيان حكم سفر المرأة بلا محرم فما أقدرش أحتج بحديث عدي بن حاتم على أن يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم لأنه لم يكن مقصودا للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن يبين حكم سفر المرأة إنما كان المقصود أن يبين الأمن الذي سيعم البلاد كلها لدرجة أن المرأة التي تحتاج عادة في السفر إلى محرم حتى تأمن على نفسها وعلى عرضها هذه المرأة تخرج من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله يبقى ده المعنى الرئيس المعنى الثانوي اللي هم جعلوه رئيسا واخذوا منه حكما وعطلوا به حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا يحل لامراه تؤمن بالله ولا اخر ان تسافر الا مع ذي مرحم منها هذا المعنى الثانوي غير مقصود تمام يبقى اذا كما قال العلماء السياق من المقيدات السياق من المقيدات هذه مسألة أردت أن أبينها أيضا لأنها برضو عملت إشكال عند بعض الناس نرجع إلى قصة المعوذتين قلت إن الإمام البخاري رحمه الله رد على ابن مسعود بعدة أشياء أول شيء أنه قال باب سورة قل أعوذ برب الفلق باب سورة قل أعوذ برب الناس وكما قلت روى هذا الحديث في كتاب التفسير زي ما قال باب سورة البقرة باب سورة آل عمران قال باب سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس إذا هو يثبت أنها سورة من القرآن الدليل الثاني الذي يدلك على أن البخاري لم يتبنى قول ابن مسعود أنه روى الحديث هذا الحديث في موضعين الاثنين ورا بعض والفايدة دي أنا ما قلتهاش المرة اللي فاتت بسبب قصة الجريدة اللي أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني الإنسان لما يكون يعني متعصب قوي ممكن تفوته بعض الفوائد سورة الفلق قبل سورة الناس فانظر بس البخاري عمل إيه لما روى الحديث في سورة الفلق وزود إيه لما روى الحديث في سورة الناس في سورة الفلق قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة اللي هو قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان الأولى بن عيينة عن عاصم وعبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش قال سألت أبا المنذر عن المعوذتين فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهما فقال قيل لي قل فقلت تلاحظ ايه هنا انه ما جابش سيرة ابن مسعود ولا اعتراض ابن مسعود انما اختصر الحديث او هكذا رواه قتيبة فبدأ به قبل أن يذكر اعتراض ابن مسعود في روايات تانية مما يدلك على أن البخاري يتبنى قول أبي بن كعب ولا يتبنى قول ابن مسعود لأنه أخلى الحديث في المرة الأولى من اعتراض ابن مسعود لما روى الحديث الثاني في باب سورة قل أعوذ برب الناس قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان ابن عيينة برضه عن عبدة بن أبي لبابة وبعدين الحاء أو عن زيد بن حبيش وبعدين الحاء تحويل يعني وحدثنا عاصم ابن ابن عيينة اللي بيقول حدثنا عاصم عن زر بن حبيش قال قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا مرضاش يقول الكذا والكذا ده ايه استعظاما لانكار ابن مسعود خلاص فالامام البخاري انا قلت المره اللي فاتت ده الجانب الشق الحديثي اللي استشكله الناس لان انا قلته كده بدون ما اعمل خريطه قلت انه هذا الحديث رواه احمد والشافعي وعلي بن مدي والحميدي وسعدان بن نصر كلهم قالوا عن زير بن حبيش قلت يا أبا المنذر إن أخاك يحكهما من المصحف حتى في رواية أحمد بن حنبل ما جابش سيرة ابن مسعود والتصرف ده كله من سفيان بن عيينة رواية أحمد بتقول إيه أحمد بن حنبل طبعا بيقول حدثنا سفيان على طول لأنه تلميذ سفيان بن عيينة آه قال يا أبا المنذر إن أخاك يحكهما ما رضاش يقول أخاك مين ف أحمد بن حنبل بيقول إيه قيل لسفيان ابن مسعود قال فلم ينكر حتى ابن ابن عيينه ما قالش نعم هو ابن مسعود لم ينكر كسكت ما رضاش يتكلم طالما ما اتكلمش وهو في سياق السؤال يبقى ده اقرار يعني حتى ابن عيينه ما كانش عايز يسميه كمان يسمي ابن مسعود ان اخاك يحكهما فقالوا لسفيان ابن مسعود فلم ينكر يعني لم يقل نعم هو ابن مسعود يبقى اذا روايه الشافعي واحمد والحميدي فيهما أن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصحف البخاري ما رضاش يجيب رواية واحد من دول إنما أتى برواية قتيبة بن سعيد وعلي بن المديني أنا أوريكم بقى على الخريطة القصة بقى دلوقتي عندنا زي ما أنا رسمها كده أهو أنا كاتب المتن كذا وكذا وهنا يحكهما من المصحف طبعا الحديث يروي أبي بن كعب ويرويه عنه زر ابن حبيش وبعدين يروي عاصم ابن أبي النجود وعبدة ابن أبي لبابة ورث سفيان بن عيينة إذا الإسناد متحد من عند سفيان بن عيينة وأنت طالع لأبي بن كعب سفيان عن عاصم وعبدة عن زر عن أبي من تحت سفيان بن عيينة شايفين زي ما أنا كاتب كده كاتب علي بن المديني وعبد الجبار بن العلاء عبد الجبار بن العلاء روايته دي موجودة في مستخرج إسماعيلي عبد الجبار بن العلاء وعلي بن المديني كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عاصم وعبدة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب أن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا أهو يعني إذا علي بن مديني أبهم مسألة حك المعوذتين وعبد الجبار بن العلاء كذلك أبهم قصة حك المعوذتين خلاص الذي صرح أن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصحف الشافعي أهو زي ما شايفين أهو الشافعي أحمد بن حنبل الحميدي الثلاثة دول يرون الحديث عن سفيان بن عيينة عن عاصم وعبدة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب أن ابن مسعود كان يحكهما من المصحف خلاص هنا على الناحية اليمين قتيبة بن سعيد وسعدان بن نصر الاثنين دول ما جابوش سيرة حك ابن مسعود للمعوذتين تمام يبقى إذا أرجع أنا بعد بيان هذا الكلام أقول إيه أقول إن البخاري اختار رواية علي بن مديني التي فيها إبهام السورة المحكوكة وقال كذا وكذا ولم يقل يحكهما من المصحف وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت إن أحمد بن حنبل والحميدي كلاهما من مشايخ البخاري ولو شاء البخاري أن يروي الحديث عنهما لروى لكنه اختار رواية علي بن مديني لإبهامها واختار رواية قتيبة بن سعيد التي لم يذكر فيها أصلا اعتراض ابن مسعود هو ده الصنعة الحديثية هذه الصناعة الحديثية التي تخفى على مثل هذا الجاهل القابع تحت خط الفقر العلمي وجاي عمال يعترض على الإمام العالم الكبير المفرد الذي يستحق عن جدارة قول القائل إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني وإن جرت الألفاظ يوما بمدحة لغيرك إنسانا فأنت الذي نعني ألا وهو الإمام البخاري رحمة الله عليه والإمام البخاري حقيق أيضا بقول القائل في مالك رحمه الله يدع الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان عز الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان واحنا بنعتذر الحقيقة للبخاري عن اعتراض هؤلاء وعن اعتراض الجهل الذين سبقوهم في القرون الماضية ده فيما يتعلق بالمعوذتين آه القصة الثانية اللي هو اعترض عليها وليست في صحيح البخاري إنما انفرد بها مسلم قصة الصلاة الوسطى أنا ذكرت طرفا منها ولم أذكر الطرف الآخر هو بيقول أن البخاري بيحرف كتاب الله لأنه أتانا بقرآن لا نعرفه وهو حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين قال لك ان صلاة العصر دي مش موجودة في القرآن فازاي البخاري يجيبها اولا البخاري لم يروي هذا الحديث كما قلت انما هو من مفاريد مسلم يرويه عن ابي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها انها امرته ان يكتب لها مصحفا وقالت اذا اتيت الى هذه الايه فاذني اتيت هذه الايه يعني قول لي فلما وصل لي الآية قال لها أنا وصلت للآية اللي في سورة النساء حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قالت له اكتب وصلاة العصر وفي رواية بدون الواو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين صلاة العصر كلمة صلاة العصر كانت قرآنا يتلى ثم نسخت نسخ تلاوة زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت إن النسخ إما أن يكون نسخ حكم مع بقاء التلاوة أو نسخ تلاوة مع بقاء الحكم فالآية دي مثال لنسخ التلاوة مع بقاء الحكم والدليل على ذلك هو الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه البراء بن عازب زي ما بيروي مسلم في صحيحه من حديث شقيق ابن من حديث ابي وائل شقيق ابن سلمة ان رجل راجعه رجع البراء في كلمة صلاة العصر دي فقال كنا نقرأها زمان النبي صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ثم نسخت ثم نسخت ده كلام البراء بن عازب صحيح مسلم ثم نسخت فكأن الرجل بيراجعه مرة أخرى قال قد قلت لك قلت لك يعني أنها إيه أنها نسخت إذا عائشة لما زودت وصلاة العصر لأنها كانت قرآنا يتلى ثم نسخ تلاوته فكتبت هذا كما يقول العلماء كتابة تفسير في مصحفها الخاص مش مصحف الإمام اللي هو كتبه عثمان بن عفان وزعه على الأمصار وأمر بحرق جميع المصاحف بعد ذلك إذا لا إشكال في هذا الحديث وإن البخاري رحمة الله عليه لم يعني يأتي بقرآن جديد كما يقول هذا الإيه كما يقول هذا الذي يقبع تحت خط الفقر العلمي واعترض على الإمام البخاري رحمة الله عليه تبقى بقى كمان اعترض على قصة القردة لما رجمت القرد القصة أنا قلتها قبل كده لكن أنا هقولها تاني لأن هو ده محل الاعتراض قال قال ايه قال انا ارضى ان يكون البخاري كتاب تاريخ وليس كتاب سنه اذا كان كتاب تاريخ يقولوا قرد راجم هو حر كتاب تاريخ لكن انا لن اقبله ككتاب سنه طبعا الناس انا لازم افهمهم الفرق بين كتاب التاريخ وكتابة السنة وهو ليه عايز البخاري يبقى كتاب تاريخ كيف كتب التاريخ التاريخ يؤخذ من أفواه الناس الجالسين على المصاطب والأرصفة إنما السنة لها قيود انتوا عارفين كتابة التاريخ عاملة بالظبط زي ايه اليومين دول زي الجرانين الجرايد يعني حصلت حادثة في مكان معين الصحفي بيعمل ايه يروح لمكان الحدث يقابل كسير وعوي وثالث ما فيه خير أو زعيط ومعيط ونطاط الحيط زي ما احنا بنقول يعني يقول إيه اللي حصل يقول والله كانت العمارة واقفة كده فجاء لقناها اتطربقت طب وانت ايه اللي حصل يقول له العمارة رقصت كده واتطربقت ها واحد ثالث يقول له ده واحد راكن ايه سند العمارة بكتفه لحد ما المطاف جت اي حاجة بقى كل واحد بيقول اللي على مزاجه فيقوم الصحفي يعمل ايه يقوم يكتب كل اللي الناس بيقولوه طب أنت أيها الصحفي علمت هذا الرجل صادقا أم كاذبا هل هو دقيق في النقل ولا مجازف مثلا هل هو كذاب يخترع ما يقول ولا نقل الحقيقة المؤرخون لا يبحثون إطلاقا عن صدق القائل أهو عدل ضابط ولا مغفل ولا كذاب المؤرخون لا يبحثون في هذا الباب إطلاقا عن قانون الرواية لكن يروي الحدث كما هو عشان كده الإمام الكبير شيخ المؤرخين ابن جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك كتاب التاريخ بتاعه بتاع تاريخ الطبري قايل في المقدمة كلاما معناه طبعا مش حافظ كلام الطبري بنصه يعني ولعل ناظرا في كتابنا هذا يرى فيه ما يستبشع يعني كلام فظيع ما يتحكيش يعني فليعلم أن هذا ليس من قبلنا أنا مش مسؤول عنه إنما أدينا ما سمعناه عايز الطبري يقول أنا بريء من الروايات الباطلة التي لا تعقل الكلام ده مش من عندي الكلام ده أنا زي ما سمعته كتبته وهذه سيرة المؤرخين ينقلون الحدث فقط إنما السنة دي لها قصة أخرى علم الحديث كله مؤسس على حفظ على مساط حفظ السنة الراوي في فيما يتعلق بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا نقبل منه نقيرا ولا قطميرا ولا نصف كلمة إلا إذا كان ضابطا حافظا وكان عدلا صادقا فالعلماء مسكوا السنة غربلوها ونفوا عنها الكذب ونفوا عنها الخطأ وقدموها صافية إلى الأمة ليه؟ لأن في آخرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجة بكلامه لازمة ومخالفته تساوي النار عشان كده العلماء تحروا غاية التحري في نقل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتحروا في نقل حكايات الناس ولا الأحداث الجارية في التاريخ أظن كده ظهر الفرق بين إن كتاب التاريخ وبين كتاب السنن أو كتاب الصحيح هذا الذي يقبع تحت خط الفقر العلمي وهو لا يستطيع القراءة زي ما قلت لكم يطوقونه وهي يطوقونه مش عارف يقرأ وسيء الفهم زي ما حصل في قصة البقرة وأنا قصة البقرة همر عليها بسرعة كده مرور الكرام عشان حاجة يعني نسيت أقولها برضو أو فاتني أن أقولها هذا الإنسان عايز يخلي كتاب البخاري كتاب تاريخ علشان اللي مش عاجبه يرميه واللي عاجبه ياخده قصة القروض بقى هو بيقول لك إذا كان كتاب تاريخ على عينه وراسه ما عنديش مشكلة يكتب فيه قرد يكتب فيه بقرة بتتكلم أيام النبي هو حر لو كتاب تاريخ نيجي على قصة القردة القردة الذي اللي هم رجموا القردة الحديث ده بيرويه الإمام البخاري في كتاب في باب ذكر أيام الجاهلية خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي ورواه مختصرا مختصرا جدا إنما الإسماعيلي في مستخرجه عن البخاري روى القصة بطولها من أكثر من طريق يعني من أكثر من طريق عن عيسى بن حطان البخاري قال عن عمرو بن ميمون قال رأيت الرجم في الجاهلية أن أن القرود رجمت قردة البخاري رواه مختصر كده إنما الإسماعيلي رواه بطوله قال إيه سئل عمرو بن ميمون حدثنا عن أعجب شيء رأيته في الجاهلية فقال أرسلني أهلي إلى النخل حتى يعني إيه يعني لا تأكل القردة كانوا بيطلعوا على النخلة يأكلوا البلح فهم أهله أرسلوه ليحفظ النخلة من القرود فواضح ان المكان مليان قرود فهو جالس عشان يحفظ النخل من القرود لقى المنظر الآتي قرد عجوز ومدد ايده وقردة نايمة على دراع العجوز ده فجاء قرد شاب فبصبص لها أصل البصبصة تحريك الذنب من ذوي الأربع أي واحد له ديل ها بيحركه يبقى اسمه بصبص عشان كده احنا عندنا لما واحد يبصبص لواحدة ست يقول لك ايه بيلعب بديله مش احنا عندنا الناس الكل يقول بيلعب بديله هي دي البصبصة اذا حرك ذنبه يبقى اسمه ايه يبصبص فبصبص لها فقامت ايه انسلت كده بخفة كده من على ذراع القرد العجوز وذهبت مع هذا القرد عمرو بن ميمون بيقول ان هو زنى بها جات القردة كده وبنفس الخفة وبتحط ايه دماغها على دراع القرد فاستيقظ وشمها وصرخ قال فاجتمعت القرود وقام قرد منهم كأنه يخطب كأنه يخطب وقال بعد قليل جاءوا بالقرد الذي فعل الفعل بعينه أعرفه فحفروا له حفرة ورجموه بالحجارة حتى قتلوه فلقد رأيت الرجم في الجاهلية والإسلام هي دي القصة السؤال هنا هل رأى عمرو بن ميمون هذا المنظر أم لا الفيصل هنا الإسناد أنا ما بتكلمش على قصة الرجم ولا سيب المتن دلوقتي سؤالي هل عمرو بن ميمون رأى هذا المنظر ولا لا إذا قلت لم يرى هذا المنظر يبقى أنت بتكذبه تكذبه بأي دليل تقوم تقول الإسناد إليه لم يصح لأن عمرو بن ميمون ده مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام فما تقدرش تقول لم يقله عمرو بن ميمون ولم يرى عمرو إلا إذا كان الإسناد لم يثبت إلى عمرو لكن الإسناد ثابت إلى عمرو بن ميمون بإسنادين إسناد عند الإسماعيلي وإسناد عند البخاري فجاء من وجهين مختلفين يبقى عمرو بن ميمون يقينا رأى هذا المنظر اعتراض المعترض يقول لك ازاي الرجم يكون في غير المكلف انا اقول لك ابن عبد البر سبق الى ذكر هذا الاعتراض قال ان هذا الحديث منكر اذ فيه طبعا انا عارف ان ال ال الذي يقبع خط الفقه هيطير من الفرح عشان انا قلت ابن عبد البر قال يعني هيقول لا واحد اهل العلم سبقاني اهو لكن انا هقول لك جواب ابن عبد البر وده هو جواب اهل العلم بيقول ابن عبد البر بقى ان الحديث ده منكر عند اهل العلم لان فيه اسناد الرجم الى غير المكلفين ده اول شق من كلام ابن عبد البر قال فان صح ذلك ها خلي بالك من الكلام اللي جاي فكأنها طائفة من الجن والجن مكلف يعني ابن عبد البر مش قال منكر وسكت قال ولو صح يبقى ده كان كأنهم مجموعة من الجن وانت عارف الجن بيتشكل الحافظ ابن حجر لما رد على ابن عبد البر قال إن ابن عبد البر لم يقف على رواية البخاري إنما وقف على رواية الإسماعيلي فقط ورواية الإسماعيلي فيها راوي اسمه عيسى بن حطان وعيسى ده لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي وتوثيقهما لين فنظر ابن عبد البر إلى هذا الإسناد وحده ورأى أن قصة الرجم في غير المكلفين فأم أنكرها وأنا لا أعلم أحدا سبق ابن عبد البر إلى هذا الإنكار لكن ابن عبد البر لما لقى الرجم إلى في غير المكلفين قال لك الكلام ده مش مش مش مبلوع يعني لكن على طريقة أهل العلم يقول ولو صح ذلك إذا احتاط لنفسه لأن ابن عبد البر لا يدعي ولا يمكن لأحد أن يدعي في الدنيا أنه يحفظ كل الأسانيد وكل الأحاديث فيقوم يحتاط لنفسه بأنه يقول إيه ولو صح ذلك أي الاحتمال أن يكون هناك إسناد أنا لا أعرفه يصح به الحديث فتأويله أن دول جماعة من الجن ده كلام ابن عبد البر طب تعالوا نبص في المتن هو منكر ولا لا الجواب أنه ليس بمنكر ليه ايه معنى الرجم ابتداء يعني الرجم هو الضرب بالحجارة القذف بالحجارة ادي معنى كلمة رجمة واحنا لما بنروح بقى عمرة ولا حج بنرجم ال- ال- ال- الجمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى مش ده اسم الرجم اسم الرجم وفي القرآن إبراهيم آه، والد إبراهيم قال له إيه لئن لم تنتهي لأرجمنك أرجمنك يعني إيه هرميك بالحجارة تمام وقال قوم شعيب لشعيب ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز وفي قصة أهل الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم إذا الرجم هو القذف بالحجارة ده من جهة اللغة فلما أنت تشوف واحد بيرمي واحد بالحجارة بتقول إيه؟ بتقول فلان رجمه مع قطع النظر عن لماذا رجمه ده المعنى اللغوي ده المعنى اللغوي المعنى الشرعي في الرجم يكون إذا زنى رجل محصن ومش معنى محصن يعني مراته معاه لأن هو لو طلق امرأته ولم يتزوج وزنى يرجم عشان محصن لو امرأته ماتت ما تقولش ليس له امرأة لا المحصن هو ناكح المرأة إنما في مقابله العزب الذي لم يتزوج قط يبقى الرجل إذا أحصن أي تزوج سواء كانت امرأته معه أو طلقها أو ماتت وزنى ده بقى حكم الشرعي الذي جاءت به السنة وعليه عمل الأمة كلها إلا أهل البدع فقط هم الذين ينكرون الرجم يحفر له حفرة ويردم تردم الحفرة على وسطه السفلي عشان ما يهربش ثم يرجم بالحجارة في رأسه حتى يموت وإنما سمي رجما علشان بترميه بالحجارة المعنى اللغوي أما حكما فلا يكون إلا للرجل الذي تزوج زي ما قلت لكم فلما عمرو بن ميمون شاف نفس المنظر وانت عارف القرد كابن آدم لما تقعد تشوف القرد تلاقيه بيمشي على رجليه الاثنين ما بيمشيش على أربع بيمشي على اثنين وإن كان لا يستمر على ماشي على اثنين وياكل بإيديه ويضحك زي البني آدم بالظبط وعنده غيرة شديدة الغو- القرود بتتميز بالغيرة الشديدة فعمرو بن ميمون لما رأى هذا المنظر لم يكن مسلما ده بقول لك لا هم بيسألوه ما أعجب شيء رأيته في الجاهلية إنما أسلم عمرو بن ميمون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أو أسلم زمان النبي ولم يره فما كانش لسه قصة الرجم عنده كحكم شرعي ما كانتش لسه موجودة لأنه ما يعرفش حاجة عن الإسلام لكن لما رأى هذا المنظر وإن حطوا القرد في حفرة وقذفوه بالحجارة وبعدين أسلم ورأى الرجم في الإسلام مثل هذا ساغ له أن يقول رأيت الرجم في الجاهلية والإسلام يبقى ده وجه الشبه ما بين الوضعين الاثنين مش أنه أثبت الرجم في غير المكلفين الكلام ده لم يخطر أصلا على بال عمرو بن ميمون ولا يمكن يخطر على بال حد والمشبه والمشبه به يعني علشان يبقوا الاثنين على آه، خط واحد يشترك في أي صفة من الصفات يعني لا يشترط أن أن المشبه والمشبه به يشتركان في أخص الصفات ولا في أظهرها ولا أقواها بل في أي مظهر من المظاهر حتى لو كان المظهر على الضد ها طالما أنه بيشترك معاه في حاجة ولو بسيطة جدا أديكم مثالا آه، في كتاب بدء الوحي في البخاري في أول صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي قال يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فشبه الوحي الذي هو كلام الله بإيه بصلصلة الجرس خد الحديث ده وخد الحديث الثاني الجرس مزمار الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي راه مسلم وغيره لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس ليه؟ عشان الجرس مزمور الايه؟ الشيطان طب كيف يشبه الوحي الذي هو كلام الله بالجرس الذي هو مزمور الشيطان علماء البلاغة قالوا لا يشترط أن يلتقي المشبه والمشبه به في أخص الصفات ولا في أظهرها بل يشترط أن يشترك معه في أي صفة ولو كانت من أدنى الصفات فأنا بقول لك عمرو بن ميمون لما شاف المنظر هو وانت لو شفت يعني احنا مثلا في عالم الحيوان والكلام ده أنا شفت المنظر ده في على سي دي قردة بتولد ورايح نمر تقريبا أو أسد نمر أظن رايح يفترس الإيه القردة دي في الوقت اللي النمر رايح للقردة القردة ولدت وضعت حوالي قردين أو ثلاثة كده وماتت ال ال ال النمر ده أخذ القرود دي وقعد يربيها وكبروا وقعد يلعبهم ويشد ده من على فرع الشجرة ويشد من على فرع الشجرة ويلحسه بإيه بلسانه وكده أنت لما تشوف النمر بيعمل كده مع القرد بيلحسه تقول يا سلام شوف بيطبطب عليه أو لو عمل إيده عليه كده تشوف بيطبطب عليه ولو ودى بقه ناحيه ودنه تقول له بيوشوشه قال احنا بنقول كده ها وتقول في اي حيوان مع ابنه ولا حاجه انه واخده في حضنه انه مش عارف ايه الكلام ده هو ده اللي عمر عمرو بن ميمون ما قالش اكتر من كده لما راى المنظر واحد ده ابتداء ثانيا البخاري بوب على الحديث ده ايه تعرف البخاري لو كان روى الحديث ده في كتاب الحدود كان الاعتراض عليه يبقى واضح تقول له ازاي حطيته في كتاب الحدود والقروض غير مكلفة لكن هل وضعه في كتاب الحدود باب الرجم مثلا لا ده وضعه في تحت باب ذكر أيام الجاهلية يبقى هذا الخبر له حكم التأريخ وليس له حكم شرعي هو اصل بقول لك اذا كان كتاب تاريخ هقبله على عيني وراسي انا قلت لك هذا الخبر تاريخ لان البخاري يؤرخ فيه لايام الجاهليه ما قصد ان يثبت به حكما شرعيا اصلا يبقى هو حكايه خرجت مخرج التاريخ وليس مخرج استخراج حكم شرعي فاي منكر اذا فيما صنعه البخاري رحمه الله أنا عارف إن هو لو ذاكر شوية صغيرين كده وراح سأل أهل العلم هيعترض على رواية البخاري باعتراض وأنا عارف إن أنا أنا بفطمه دلوقتي بعلمه عشان يروح يقولها برضه كأنه ما سمعنيش هيقول لك إن شيخ البخاري نعيم بن حماد لأن الحديث بيرويه نعيم بن حماد البخاري يقول حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم ابن بشير عن حسين عن عمرو بن ميمون ولو رجعت إلى ترجمة نعيم بن حماد من كتاب تهذيب الكمال مثلا هتلاقي العلماء متكلمين فيه إنه أنه ساء حفظه وتغير هيقول لك أهو ما هو هذا المغبون مقدم 80 راوي من رواة البخاري للنيابة العامة ما هو طلب تقديمهم للمحاكمة 80 راوي من رواة البخاري للنيابة العامة عشان يحققوا معاهم في اللي عملوه في البخاري فهو أكيد نعيم بن حماد ده هيكون من جملة التمانين اللي هيدق- قدموا المحاكمة على أساس إن هو إيه متكلم فيه البخاري لم يروي لنعيم بن حماد باستثناء هذا الحديث إلا مقرونا مقرونا يعني إيه يعني يقول حدثنا نعيم وقتيبة ويكون اعتماد البخاري في الأصل إنما هو على رواية قتيبة وليس- وليس على رواية نعيم أدي معنى مقرون المقرون بغير لما تقرأ في كتب التراجم إن روى له مسلم مقرونا أو روى له في الشواهد والمتابعات أو روى له البخاري مقرونا لازم تعرف إنه قرن واحد بواحد لماذا قرن؟ علشان اعتماده على الراوي الآخر الثقة طب لماذا أفرد البخاري نعيم بن حماد في هذا الخبر ولم يقرنه بغيره قال لك لأنه تاريخ ليس فيه حكم شرعي عشان ممكن نعيم نقول انه وهم ولا اخطا ولا الكلام ده سلمنا ان هذا الحديث فيه حكم شرعي فالبخاري مذهبه عشان اللي عايز يقدم 80 راوي للمحاكمه مذهبه اذا كان هناك احد الرواه متكلم فيه فطريقة البخاري أنه ينتقي من أحاديث هذا الراوي ما لم يغلط فيه ده مذهب البخاري وصرح به واتفق كل العلماء على أن هذا مذهب البخاري لأن الراوي وإن كان يغلط فلا بد أن يكون حفظ في بعض ما يح... في- في بعض أحاديثه فالبخاري كرجل ماهر عارف الصح من الغلط يوم ياخد من رواية الراوي المتكلم فيه ما لم يغلط فيه بدلالة ان كثير من اهل العلم تابعوه خارج البخاري لكن البخاري انتقى هذا الحديث او هذا الاسناد بعينه ليه؟ لأن ممكن يكون على فيه يعني يكون عدد الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اقل فيقوم ياخد هذا الراوي رواية هذا الراوي نتكلم فيه وهو على علم بأن غيره تابعه في كتب أخرى لو روى البخاري الحديث من هذا الإسناد الآخر لنزل درجة أو درجتين والعلو كان مقصودا عند علماء الحديث فيقوم البخاري يعلو زي ما مسلم عمل في رواية سويد بن سعيد عن عن حفص الميسرة ودي طبعا لها قصة أخرى مش عايز أشرف كتير عن المقصود إذا لا تعلق له حتى في الإسناد برواية نعيم كما قلت لأن البخاري قال باب ذكر أيام الجاهلية كتاريخ فهذا الخبر وإن كان في صحيح البخاري لكن خرج مخرج التاريخ ولا يؤخذ منه حكم شرعي فأي نكرة في هذا ليس هناك أي نكارة لا سندا بحمد الله ولا متنا آه، من ضمن الاعتراضات برضو اللي هو ذك... التي ذكرها هذا ال- المعترض الذي يقبع تحت خط الفقر العلمي معلش يعني آه، ما تزعلوش مني لما بعد اكرر ايه اكرر المساله دي آه، قال لك ان البخاري روى في صحيحه ان اول ما نزل من القران قل اعوذ برب الفلق آه، اول ما نزل من القران اقرا باسم ربك الذي خلق وهو هو اللي هو البخاري برضه روى أن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر طب إيه اللي فيها دي قال لك البخاري متناقض هو عايز يطلع في البخاري أي عيب قال لك البخاري متناقض مش مرسين على بر هو أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق ولا يا أيها المدثر قال لك البخاري ما رجحش وحيرنا معاه واحنا مش عارفين اني سورة اللي نزلت في الاول فده دليل على ان البخاري في احاديث مناكير تخيل لما يكون عقلية بني ادم وصلت الى هذا الحد ان لمجرد الاختلاف بين متنين يعتقد ان ده من التناقض اللي موجود في صحيح البخاري ويريد ان ينقي البخاري وينقح البخاري فيقوم يطلع الحديث دي منه طبعا دي يعني لها وقفة يعني أرجع إليكم بعد فاصل قصير إن شاء الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله بيقول ان ان اول ما نزل من القرآن زي ما قلت لكم قبل الفاصل وعبد الحميد وعبد الحميد ورطنا و... بيقول ان احنا مش عارفين اول ما نزل من القران ايه هل يا ترى قل اقرا باسم ربك الذي خلق ولا يا ايها المدثر البخاري روى الحديث كالاتي ان ابا سلمه ابن عبد الرحمن سئل أي القرآن نزل أولا تمام قل أعوذ اقرأ باسم ربك الذي خلق ولا يا أيها المدثر فإن قوما يقولون اقرأ باسم ربك نزل أولا وقوم يقولون إيه يا أيها المدثر قم فأنذر ف أبو سلمة قال سألت جابرا جابر بن عبد الله الأنصاري فقال الذي نزل أولا يا أيها المدثر ثم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خرجت من غار حراء وذلك بعد فترة من الوحي كما في بدء الوحي إذا بي أجد الملك الذي جاءني في غار حراء فرعبت منه فذهبت إلى خديجة فقلت دثروني دثروني فنزل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر طيب ده كلام جابر ابن عبد الله وفهمه ان اول ما نزل من القرآن يا ايها المدثر انما حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي وهي تحكي بقى حكاية مجيء جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم ويتحنث اي يتعبد في غار حراء فجاءه فقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ ما قالوش لن أقرأ لكن قال ما أنا بقارئ أي أنا لا أعرف القراءة فغطه وقال اقرأ قال ما أنا بقارئ فغطه وقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ووقف لحد كده فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج من الغار يرجف فؤاده وذهب إلى خديجة وقص عليها القصة وراح لورقة بن نوفل القصة اللي انتم عارفينها يبقى إذا حديث عائشة يثبت أن أول ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن اقرأ وحديث جابر يقول إن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر هذا الذي يقبع تحت خط الفقر العلمي مش قادر يستوعب الجمع ما بين الروايتين والجمع بين الروايتين موجود في كتب أهل العلم لكن الجماعة دول ما بيقروش البخاري له 300 شرح وحاشية طبع من البخاري تقريبا 17 18 شرحا حتى الآن لو رجع إلى شرح واحد لانفك إشكاله لكن دول أساسا فاكرين نفسهم أنهم فوق البشرية كلها لا يقرأ لحد ولا ولا يشوف شرح ولا الكلام ده إنما بمخ يقعد يقرأ غلط ويفهم غلط ويطلع يقول وجدتها جاء شميدس كده العلماء جمعوا بين الروايتين بو- بوجوه من وجوه الجمع قالوا حديث جابر يا أيها المدثر محمول على أمور أنه أول ما نزل من القرآن كسورة كاملة لأن سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق لم تنزل كلها مرة واحدة إنما نزلت بهذا القدر الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فده مقصود جابر أول سورة كاملة نزلت نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة الثانية الجواب الثاني قالوا حديث جابر محمول على أنها أول سورة نزلت بسبب نزلت بسبب لأن اقرأ باسم ربك الذي خلق ليس لها سبب ما حصلش حاجة علشان تنزل سورة ده ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نبيا لله عز وجل قبل أن ينبأ ما كانش يعرف أنه نبي قبل أن ينبأ فأول ما قرع آه، آه، آه، سمعه من القرآن قول جبريل فنزل جبريل بلا سبب إنما يا أيها المدثر دي نزلت بسبب إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رعب وقال دثروني دثروني فقيل له يا أيها المدثر قم فأنذر لأنك صرت نبيا لله عز وجل فدي سورة نزل سبب ده ال- ال- الوجه الثاني اللي العلماء آه، قالوه الوجه الثالث قال لك هي أول محمول قول جابر محمول على أنها أول سورة نزلت بعد فتور الوحي لأن النبي عليه الصلاة والسلام آه، أوحي إليه ثم فتر الوحي حتى إن أم جميل امرأة أبي لهب كانت تيجي تقول له يعني أين شيطانك فبعدما فتر الوحي نزل عليه جبريل بيا أيها المدثر قم فأنذر فحمي الوحي وتتابع الوجه الرابع أن هذا هو فهم جابر ابن عبد الله وتصوره الفهم الخامس أن سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق هي الأولى مطلقا ويا أيها المدثر هي الأولى مقيدة يبقى أنا عندي مطلق ومقيد مفيش تعارض إطلاقا ما بين قول عائشة رضي الله عنها وما بين قول جابر وبعدين أول سورة آخر سورة أول آية آخر آية دي كلها اجتهادات من الصحابة لا تقتضي أن يكون المتن مكذوبا ولا باطلا كل صحابي بيجتهد على حسب علمه ان دي اول ايه نزلت من القران او دي اخر ما هو برضه في آ- اخر ايه نزلت من القران عمل مشكله كبيره جدا مع انها اوضح من آه، اول سوره نزلت في ال- في القران يعني هو يقول لك البخاري بيقول أن آخر سورة نزل أن آخر آية نزلت من القرآن اليوم أكملت لكم دينكم الكلام ده البخاري ما راهوش خالص ما روى البخاري هذا ويقول لك والبخاري برضه هو اللي بيقول ان اخر ايه نزلت ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم عايز يقول لك البخاري بيروي المتناقضات فعشان كده كتاب البخاري عايز ينقى طيب انا قلت لك ان اليوم اكملت لكم دينكم دي مش في البخاري انها اخر ايه نزلت من القران اليوم اكملت لم يروها البخاري انما اللي رواه الترمذي ورواه الامام احمد والنسائي في الكبرى والكلام ده ان اخر في الترمذي رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص باسناد ضعيف فيه راوي اسمه حيي بن عبد الله المعافري الأحمد قال أحاديث مناكير البخاري قال فيه نظر النسائي قال ليس بالقوي ابن عدي قال يعني ها ها لا بأس به إذا راى عنه ثقة تمام وضعفه ابن الجارود وضعفه الساجي وضعفه آه، ابن الجوزي والعقيلي كلهم ضعف حيي بن عبد الله المعافري فالإسناد لا يثبت وإن كان الترمذي قال حسن غريب لأن الترمذي لما بيقول حسن غريب يقصد المتون دون الأسانيد عشان تخلي بالك وانت بتقرا في كتاب الترمذي لما يقول لك هذا حديث حسن غريب أو هذا حديث صحيح وتلاقي الإسناد بتاعه ضعيف اعلم أن مذهب الترمذي إذا قال حسن صحيح أو حسن صحيح غريب أو حسن غريب أو حسن أو غريب أنه يقصد المتن في الغالب دون الإسناد إلا لو أفرد الغرابة بالذكر فتكون الغرابة عادة إسنادا ومتنا لكن لو ادى حكم بالثبوت سواء كان صحيحا أو كان حسنا أو ضمهم الاثنين لبعض حسن صحيح والكلام ده إنما يقصد عادة المتن دون الإسناد حديث عبد الله بن عمرو بن عاص عند الترمذي والحاكم أنه قال اللي هو عبد الله بن عمرو يعني هو موقوف على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه آخر سورة مش آية آخر سورة نزلت من القرآن المائدة والفتح الفتح اللي هو إيه سورة النصر ها اللي إذا جاء نصر الله والفتح وعند الإمام أحمد والنسائي في الكبرى وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت لسائلها هل تعرف سائلها هو جبير بن نفيل أي نعم جبير بن نفيل قالت له هل قرأت المائدة قال لها نعم قالت له إنها آخر سورة نزلت من القرآن الحديث ده صحيح صحيح إنها آخر سورة نزلت من القرآن فما كان فيها من حرام فحرموه وما كان فيها من حلال فأحلوه وخلق النبي القرآن يبقى المذكور أن آخر سورة نزلت من القرآن المائدة مش آخر آية هو بقى بيقول لك البخاري عنده تعارض والكلام ده أنا قلت لكم اليوم أكملت مش في البخاري ومن قتل مؤمنا متعمدا في البخاري بس أنا عايز أقول لك الراجل ده بيفهم إزاي هقرأ لك النص كما هو في البخاري وانت تأمل القراءة واحمد الله الذي عافاك من سوء الفهم بيقول البخاري ايه هنا في نعم باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا مغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير قال آية اختلف فيها أهل الكوفة اللي هي إيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا أهل الكوفة اختلفوا في إيه هل لقاتل المؤمن توبة أم لا ده اللي أهل الكوفة اختلفوا فيه وسعيد بن جبير رحل إلى ابن عباس عشان يسأله ألقاتل المؤمن توبة أم لا هو ده السؤال قال آية اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء كلمة وما نسخها شيء دي ما كانش يفطن من الكلمة دي الحاجة حتى طب حتى ما كانش يعرف أطراف الحديث في البخاري هل البخاري روى الحديث ده في أماكن أخرى بسياق آخر يوضح الموضوع ولا لا ما يخطرش على باله القصة دي شوف بقى البخاري روى الحديث ده نفسه بسياق آخر يوضح مراد ال- ابن عباس من كلمة هي آخر ما نزل لأن ابن عباس يقصد هذه الآية هي آخر ما نزل في شأن ال- القتل قتل المؤمن مش آخر ما نزل بإطلاق ولذلك قال وما نسخها شيء مسألة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن ما تجيش كلمة النسخ بعديها أي وما نسخ هذه حكم هذه الآية شيء يريد أن يقول إن في آيات أن القاتل تقبل توبته وفي آية تقول لا تقبل توبته فالآية التي فيها أنها لا تقبل توبة القاتل هي آخر ما نزل وما نسخها شيء فابن عباس كان يذهب أن قاتل المؤمن ليس له توبة ويدل على ذلك سياق الحديث اللي البخاري رواه في كتاب التفسير من صحيحه في سورة الفرقان يقول البخاري رحمه الله وانا عايزكم بس تت- تاخدوا بالكم هو البخاري روى الحديث ده آه، آه، من آه، طرق الثلاثة ورا بعض في سورة الفرقان يقول حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني القاسم ابن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة فقرأت عليه ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق فقال سعيد قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي سعيد بن جوري بيقول للقاسم بن أبي بزة فقال أي ابن عباس يعني ابن عباس هذه مكية يقصد صوت فرقان مكية نسختها آية مدنية التي هي في سورة النساء يبقى ابن عباس لما يقول آخر ما نزل أي في شأن قتل المؤمن لأنه عمل نسخ منسوخ قال لك الآية بتاع الفرقان دي الفرقان دي مكية إنما النساء مدنية أي نزلت متأخرة والسؤال اللي, اللي, اللي, اللي, اللي القاسم سأله لسعيد بن جويري هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة قال له لا بدلالة إيه إن آية النساء متأخرة روى البخاري بعدها مباشرة قال حدثني محمد بن بشار اللي هو ال- الملقب ببندار قال حدثنا غندر إيه هو اسمه محمد بن جعفر حدثنا شعبته عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن فدخلت على ابن عباس فقال نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء يبقى ايه اللي اخر ما نزل آية النساء في شأن قتل المؤمن وليس آخر ما نزل من القرآن بإطلاق زي ما هذا المغبون الذي يقبع تحت خط الفقر العلمي يقول الموضع الثالث تا- بعديه مباشرة قال البخاري حدثنا آدم آدم اللي هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور منصور ده اللي هو ابن المعتمر عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله فجزاؤه جهنم اللي هي ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال لا توبة له هنا صرح بقى وعن قوله جل ذكره لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال هذه كانت في الجاهلية ويوضح هذا تماما آه، حديث رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار اللي هو جمع فيه آه، ما بين ال- الروايات كلها عن آه، سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة ابن أبزة قال سل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما يعني كأن في تعارض ما بينهم الاثنين فهو عايز ابن عباس يوفق له ما بين الايه ما بين الآيتين الآية الأولى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله دي اللي في الأنعام وفي الإسراء وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا ظاهرهما التعارض يعني قال فسألت ابن عباس فقال لما أنزلت التي في الفرقان ها قال مشركو مكة فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش هنعمل إيه بقى في الورطة ديت ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما لا يدعو بتاعة الفرقان المشركون قالوا ما احنا عملنا كل ده فنزل قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا خلاص فقال ابن عباس فهذه لأولئك أي آية الفرقان لإيه لأهل الجاهلية وأما التي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم يعني إذا لما لما ابن عباس يقول وهي آخر ما نزل أي في شأن قتل المؤمن وليس هي آخر ما نزل بإطلاق فيجي هذا المغبون الذي يقبع تحت خط الفقر العلمي يقول لك في تعارض ما بين الآية الأولى اللي هي مش في البخاري أصلا وما بين الآية الثانية اللي هو مش فاهمها وما يعرفش حتى بدلالة كلمة وما نسخها شيء كانت دي المفروض تنبهه لكن الرجل ليس له أي علاقة بكتب السنة ولا ب يعني كتب أهل العلم يطلع يقول هذا الكلام نعم طيب لسه طبعا ده يعني جزء من الاعتراضات زي ما قلت لكم اللي هي اعترض به هذا الرجل على الإمام البخاري رحمة الله عليه لأنه مش فاهم القصة ماشية ازاي نرجع أخيرا إلى قصة البقرة لأن أنا أخذتها سريعا وهي إن هو بيقول إن البقرة تكلمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينت في الحلقة الماضية ان الامام البخاري ذكر هذا الحديث في ثلاث مواضع من صحيح بس ما ذكرتش المواضع الموضع الاول ذكره في كتاب الانبياء ذكر بني اسرائيل مما يدل على ان القصه وقعت في بني اسرائيل الموضع الثاني رواه في مناقب ابي بكر ليه علشان لما النبي عليه الصلاه والسلام قال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فالتفتت إليه وقالت ما لهذا خلقنا إنما خلقنا للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر أم حاطط الحديد في مناقب أبي بكر ليه يريد أن يقول إذا كنتم تعجبتم من هذا فلو أن أبا بكر سمع هذا لما عجب ولا صدق فهذا إشارة إلى قوة إيمانه وتصديقه إذ أنه لن يعجب إذا سمع مثل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مثلما عجب الناس فهو فوقهم في التصديق وفي الإيمان عشان كده أبو بكر وعمر ما كانوش قاعدين في الجلسة دي وفي الرواية قال وما هما ثم يعني ما كانوش موجودين في هذه الجلسة اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكى فيها هذا الإيه الحديث وروى نفس الحديث في مناقب عمر برضه لأن قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر فيبقى البقرة واضح أنها لم تتكلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر طبعا ما شافهاش ولا عمر شافها فالرجل متسرع في القراءة نفسه منى عينه يلاقي غلطة في البخاري علشان يطلع يقول نحن هنا وأنا بفهم وأنا بستدك على البخاري والكلام في المداخلة اللي, اللي حاكم الحلقة كان يعني المحاوران والمعترض وأحد شيوخ الأزهر وفي شاب من الدعاة الجدد يعني واضح ان هو عنده ثقافة احسن من الشيخ الازهري بكثير لكن يبدو انه اما لصغر سنه لم يستطع ان يطرح الموضوع طرحا صحيحا او لان المحاور ما ادالوش فرصة يكمل الاخ ده بيقول له ايه بيقول ان في حاجة اسمها رواية ودراية فالبخاري كتابه أصح الكتب قام المعترض المغبون ده هو قال له ايه قال له أصح ايه إذا كان البخاري في سبع مواضع يقول فيه عن فلان فيه لم ألف نون هو كده استهجها له يعني وتقولوا لي أصح كتاب طبعا هو عايز يقول ايه من فيها ألف لام نون ديت عايز يقول ان فيها لم ألف نون يعني مجهول يعني مجهول والمجهول معروف ان روايته لا تقبل فالبخاري فيه سبعة مواضع طبعا لا فيه سبع مواضع ولا حزنون في اقل من كده طبعا لكن انا جبت لكم موضعا يعني اتيت لكم بموضع واحد علشان اوريك الفضيحة التي وقع فيها هذا المغبون اسناد فيه عن فلان في البخاري واوري لك البخاري اتصرف ازاي في الموضوع ده وهل فلان ده مجهول ام لا طبعا خبر المجهول غير مقبول لان الاصل في الراوي العدالة والضبط العدالة تتعلق بالديانة الضبط يتعلق بالذاكرة فلا بد للراوي أن يكون دينا خيرا وفي نفس الوقت لا بد أن يكون حافظا متقنا فلو البخاري فيه فلان على رسم الجهالة كان يبقى له حق لكن هل البخاري فعلا فيه فلان وهو مجهول لا يعرف أنا برضو كتبت على اللوحة الإسناد أو الحديث ورسمت الرسمة برضو علشان أبين لكم جهل هذا المغبون الحديث الأول اللي هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل ما أشاور على السبور هقول لكم الحديث نعم طيب ماشي ماشي أقرأ لكم الأول نبص على السبورة الأول وبعدين أقول لكم الحديث البخاري في كتاب اسمه استتابة المرتدين أنا كاتب خ استتابة يعني البخاري رواه في الاستتابة قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل ده اللي هو أبو سلمة التبوذكي من مشايخ أحمد برضه قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة ده مش صاحب المستخرج على مسلم أبو عوانة ده اسمه وضاح بن عبد الله اليشكري من طبقة شعبة والجماعة دول عن حسين بن عبد الرحمن عن فلان أهو ده الرواية وقت في البخاري أن أبا عبد الرحمن السلمي و رجل آخر اسمه حب اسمه حبان بن عطية أظن عن علي بن أبي طالب يبقى ده إسناد البخاري أهو موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة حسين فلان اللي هو بيقول لك فيه لم ألف نون عن أبي عبد الرحمن السلمي أحكي لكم الحكاية بقى بتاع الحديث أنا كاتب فوق على السبورة حديث روضة خاخ يعني إيه أنا أنا مسميه كده يعني حديث اهو طالما جت حديث روضة خاخ آه بيقول لك ان ابو عبد الرحمن السلمي وكان عثمانيا التقى مع حبان بن عطية وكان علويا كان عثمانيا يعني كان يقدم عثمان على علي في الخلافة أما ابن عطية فكان يقدم عليا على عثمان أدي معنى وكان عثمانيا وكان علويا أبو عبد الرحمن السلمي اللي هو العثماني الذي يرى أن عثمان أحق بالخلافة من علي كما هو مذهب المهاجرين والأنصار قال لابن عطية أنا أعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء اللي خلاه يقاتل كده و- ويتقاتلوا مع بعض والمسلمون يقتلوا بال- بالألوف المؤلفة قال له ابن عطية ما هو لا أبا لك لا أبا لك دي مش شتيمة دي كانت كلمة إيه زي سكرتك أمك كده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها لمعاذ بن جبل وأبي ذر وجماعة من الصحابة يعني فقال له إني سمعته يقول اللي بيقول إني سمعته يقول إلى أبو عبد الرحمن السلمي أي سمعت علي بن أبي طالب يقول وذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة خلاصة القصة أن حاطبا رضي الله عنه كتب كتابا يفشي فيه بعض أسرار النبي صلى الله عليه وسلم الحربية وأنه سيغزو قريشا في وقت معين فكتب الإيه الكلمتين دول وأرسل امرأة بهذا الكتاب إلى قريش ينبهها لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم في وقت معين عشان ياخدوا استعدادهم المرأة قامت برمت الك- الورقة كده وضفرت شعرها على الكتاب بحيث ان مفيش حد يخطر على باله ان الضفيرة دي الكتاب جواها الكتاب عبارة عن ورقة يعني وملفوفة يعني جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر هذه المرأة قال له إن في امرأة في مكان اسمه روضة خاخ في عقاصها كتاب العقاص اللي الضفيرة يعني كتاب النبي عليه الصلاة والسلام أرسل علي بن أبي طالب بن مقداد بن- بن الأسود و- وأبا مرثد الغنوي قال لهم في واحدة قاعدة في روضة خاخ معاها كتاب هاتوه انطلقوا هم الثلاثة ودول الثلاثة فرسان بقى فرسان أمام امرأة علي بن أبي طالب قال لها هات الكتاب قالت ما معي من كتاب أيش حاجة فقال لها أخرج الكتاب أو لنقلبن الثياب هنفتش هن- هنخلعك هدومك فطلعيه بالذوق فلما عرفت القصة كده قامت فكة ضفايرها ومديالهم الايه الورقة فخدوا الورقة وودوها للنبي عليه الصلاة والسلام وإذا في الورقة مكتوب فيها من حاطب ابن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين معينين كده يخبرهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاطب ما كانش قاعد أرسل إلى حاطب وفي رواية أنه كان جالس ما فيش تناقض ليه؟ لأن الرواية اللي بتقول أرسل إليه دي تبقى متقدمة على رواية كان جالسا يعني أرسل إليه فأتى فجلس فيش تناقض بين الروايتين وقرئ الكتاب أمام حاطب طبعا أسقط في يديه فعمر بن الخطاب أول ما سمع الكتاب قام قايم مطلع السيف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أقطع عنق هذا المنافق إنه خان الله ورسوله والمؤمنين فقال حاطب يا رسول الله لا تعجل علي يعني دعني أقول حجتي فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان ولكن لكل واحد منهم قرابة هناك عشيرة يعني تحمي قرابتهم هناك وأنا قرابتي ليس لها عشيرة تحميها فأردت أن أتخذ يدا عند قريش حتى لا يؤذون قرابتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فعمر بن الخطاب قال دعني أقطع عنقه فقال له وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فبكى عمر هو ده الحديث اللي هو رواه البخاري بهذا الإسناد نرجع للسبورة نرجع للوحة تاني قلت لكم ان البخاري رواه في كتاب المرتدين عن موسى بن اسماعيل التبوذكي عن ابي عوانه عن حسين عن فلان فلان ده يطلع مين بقى وضح فلانا هذا عفان بن مسلم عند الإمام أحمد في مسنده وعند الإسماعيلي في المستخرج قال أحمد حدثنا عفان لأن الإسماعيلي ما يوصلش العفان إلا براوي وساعات براويين كمان لأن عفان من شيوخ أحمد بن حنبل ومن كبار شيوخ البخاري والإسماعيلي بيصل ل- ل- لطبقة مشايخ البخاري الكبار براوي أو اتنين يعني أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عشان كده عشان رواية أبو عوانة لوحدها جبتها لوحدها اهو و- وفصلت الرواة دول عشان هرجع لهم تاني عفان قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب يبقى البخاري عندما روى هذا الحديث عن موسى بن إسماعيل التبوذكي أبهم شيخ حسين إنما عفان صرح به مين بقى الذي أبهم مرة وصرح مرة أبو عوانة أهو أبو عوانة كان مرة يقول حسين عن فلان وكان مرة يقول حسين عن سعد بن عبيدة فيسميه طب واحد يقول لك يا أخي طب طالما عفان وهو من شيوخ البخاري طالما إن إنه إنه سماه ليه ما جابوش؟ أقول لك البخاري سماه هنا في رواية عبد الله بن إدريس وفي رواية هشام بن بشير في كتاب الجهاد البخاري روى الحديث من طريق عبد الله بن إدريس من طريق من طريق هشام بن بشير كلاهما عن حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب وكذلك رواه محمد بن فضيل عند مسلم وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ورواه خالد بن عبد الله الواسطي عند مسلم وأبي داود الأربعة دول مع عفان بن مسلم بقوا خمسة آه، عفوا مع أبي عوانة بقوا خمسة أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة وأبو عوانة رقم خمسة هؤلاء الخمسة يروونها عن حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة وسعد بن عبيدة ده كان آه، زوج ابنة أبي عبد الرحمن السلمي زوج ابنة أبي عبد الرحمن السلمي يا- الخمسة دول عن حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب إذا البخاري عندما قال عن فلان هو مسمى عند البخاري أيضا في صحيحه في موضعين ومسمى عند مسلم أيضا ومسمى عند أبي داود ومسمى عند البيهقي في دلائل النبوة وعند آخرين من إيه من ممن روى هذا الحديث يبقى إذن البخاري لما يقول عن فلان جاء مبهما لأن موسى بن إسماعيل تلقى هذا الحديث عن أبي عوانة فلا ضير على البخاري إذ سماه في مواضع أخرى من صحيحه وإحنا عارفين أن البخاري له طريقة في رواية الحديث أنه قد يروي الحديث الواحد في أكثر من موضع ولكن لا يرويه في كل المواضع بإسناد واحد قلما يقع هذا للبخاري بل لا بد أن يغير شيئا في الإسناد إما يرويه عن شيخ آخر وإما أن- أن يكون شيخ الشيخ مختلفا أو شيخ شيخ الشيخ مختلفا يعني البخاري ما يجيبش الإسناد من أوله إلى آخره هكذا مكررا له بدون ما يكون في داعي قوي وإلا هو قلما يفعل هذا بل لابد أن يغير فأنا علشان أعرف المبهم اللي هو غير م- اللي المذكور في الإسناد م- يعني غير معروف من هو أشوف هل البخاري روى هذا الحديث في موضع آخر وسمى هذا الفلان أم لا هو ده دي الطريقة العلمية إنما ال- ال- إذا جاء المبهم ده في المتن بقى كان مثلا يقول مثل أي صحابي كأبي هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذا وكذا المبهمات في ال- في ال- في المتن لها كتب مخصوصة منها ك- كتابان مشهوران أشهرهما كتاب الخطيب البغدادي اللي هو اسمه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة وهذا منشور في مجلد ضخم يجيب لك الحديث أن أبا هريرة قال جاء رجل أو سهل بن سعد الساعدي مثلا عشان يجيب حديث إيه حقيقي يعني قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ, جاء إذ جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فصعد النظر إليها وصوبه ثم خفض رأسه وسكت فالمرأة عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له فيها فقال رجل يجلس في المجلس زوجنيها يا رسول الله لما تأكد أن النبي مش عايزها قال له زوجنيها يا رسول الله قال له معاك إيه قال له معيش حاجة قال له التمس ولو خاتما من حديد قال له ما عنديش فأدبر الرجل فناداه فقال تحفظ شيئا من القرآن قال نعم أحفظ كذا وكذا قال زوجتكها بما معك من القرآن يبقى أنا عندي المرأة مبهمة اسمها مش مذكور والرجل الذي قال زوجنيها برضه ما نعرفوش هو مين يوم الخطيب يجيب الرواية اللي زي رواية البخاري المبهمة دي ثم يروي الحديث من طريق آخر فيسمي فيه المرأة ويسمي فيه الرجل كان يقول جاء فلانة الفلانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني وهبت نفسي لك خلاص وبعدين يكمل المتن فقال علان العلاني زوجنيها يا رسول الله ويسميه المبهمات في في المتن كثيرة يعني هي في البخاري أكثر من 150 موضعا المبهمات الموجودة ويمكن أكثر كمان من كده حوالي 150 موضع أو لا عفوا حوالي 180 أو 200 موضع اللي فيه الإبهام في المتن أما الإبهام في الإسناد فهو معدود جدا عند البخاري وكله بالطريقة اللي أنا بقولها دي إما أن يسمى هذا الراوي في صحيح البخاري نفسه وإما أن يسمى في رواية كتب من كتب السنة روت الحديث بنفس الإسناد ويكون للبخاري عذر في أنه رضي بهذه الرواية واختارها مش إن الراوي مجهول فهلم ألف نون ما نعرفش أصله ولا فصله ولا رايح فين ولا جاي منين هذا الكلام غير موجود في البخاري أساسا فأنا عايز أقول لهذا الرجل وأمثاله يا ناطح الجبل العالي ليوهنه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل ولنا جولات إن شاء الله وصولات أخرى مع أمثال هؤلاء وأنا يعني أرجو أن يستفيدوا من كلامي هذا وكان حد عنده اعتراض يتصل بي أو يطلع علي قناة فضائية يقول ونحن خلفهم بالمرصاد إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين